أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفى ثم أما بعد فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أهل العلم يقولون أن أعظم الكرامة عند الله تبارك وتعالى أن يلزم الإنسان طريق الاستقامة وكثيرا ما يتكلمون عن أحوال بعض الصالحين وكرامات امتن الله عز وجل بها عليهم إذا بحثت عن سبب هذه الكرامة فإنها تكون هذه الكلمة التي جعلنا من أجلها هذا الدرس ألا وهي الربانية الله تبارك وتعالى قال ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون يعني ايه ربانية يا جماعة وش معنى اخترنا الموضوع ده الربانية معناها أن ينتسب الإنسان منا إلى الرب تبارك وتعالى قالوا الرباني هو كامل العلم بالله جل وعلا قال محمد بن الحنفية حين مات ابن عباس رضي الله عنه اليوم مات رباني الأمة قالوا الرباني اللي بتجتمع فيه المعاني الثلاث اللي هم العلم والعمل والدعوة إلى الله تبارك وتعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قالوا معنى مهم بالنسبة لنا برضو في معنى الربانية قالوا كلمة الأحبار في القرآن يراد بها العلماء أما الرباني فهو الذي يجمع إلى العلم الفقه والبصر بالسياسة والتدبير بأمر الرعية كلمة رب لما بنقول رب المنزل بنريد الإنسان اللي بيدير هذا المنزل وقائم عليه فالرباني اللي عنده القرايتين قادر يفهم واقعه كويس قوي وقادر يفهم عن ربنا مراده قوي اللي بتجتمع فيه الحتتين دول هو ده الشخص اللي بنسميه الرباني قالوا الرباني الذي يجمع بين صغار العلم وكباره الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره قالوا الرباني الذي ينسب إلى الرب معرفة ومحبة وتوحيدا ده الكلام المجمل أنا عايز إيه وليه اخترنا الموضوع أنا عايز ألاقي قلبي قلبي موصول بربي هو ده الفكرة إحنا مفتقدين في الزمن ده قلوبنا زمن مادي بيحكم بفلسفة مادية كل الناس بتجري وتلهث حول الدنيا فتفتقد أثمن ما تملك وأعظم ما تملك ألا وهو القلب احنا بقينا للأسف الشديد بتوع كلام وبالتالي حتى عبادتنا وحتى المفروض قربتنا إلى ربنا سبحانه وتعالى بقت تكاد تكون الإنسان مننا يؤديها كالآلة صح؟ قلبك فين؟ هو ده معنى الإيمان المفقود هو ده الربانية اللي أنا عايز أوصل لها إزاي نبقى ربانيين إزاي تبقى قلوبنا متعلقة بالرب تبارك وتعالى ابن القيم بيقول إن المعادلة بتمشي بالشكل الثلاثي ده في عمل وفي قلب وفي رب العمل ما بيصعدش للرب كده مباشرة لازم يعدي على القلب فالعمل صالح أنا كنت دلوقتي بصلي العشاء عمل صالح أنا كنت شوية كنت بذكر الله عز وجل أنا كنت صايم أنا بقيم ليل أنا ببر والدين أنا أخلاقي حسنة أنا كذا كذا من الأعمال الصالحة كويس جدا لكن بيعدي على قنطرة القلب دي بيعدي على الكوبري ده بقى اللي اسمه القلب قلبي فاسد مليان دنيا مليان رياء بيحب المنظرة بيحب الناس تثني عليه شايف نفسي حبتين قلبي في حتة الكبر قلبي في مشاكل فلما يجي العمل يجي يأثر في القلب يلاقي حاجات بترده فبالتالي لما يجي يصعد اللي يصعد منه على حسب اللي في القلب ده ان القلب ده لو كان طاهر نقي يصعد العمل الصالح انما لو مر بالمشكله دي الجزء الصالح منه يصعد والجزء اللي مش صالح يرد هي دي المعادله يبقى الموضوع ايه الموضوع لما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد سائر الجسد الموضوع قلب القلب ده اللي هو مستودع الإيمان القلب ده اللي جواه أعظم العبادة لله تبارك وتعالى أحسن واحد فين يعني مين أكرمنا من إن أكرمكم عند الله أتقاكم والتقوى فين التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا المسلمين لما يسمعوا الكلام ده يروحوا في اتجاهين اتجاه يقول لك قلبي وبس وما يعملش حاجة المهم ده أبيض ومش مشكلة أي حاجة تانية واتجاه تاني مادي جدا مش واخد باله من المعاني دي خالص ومهتم بصورة العمل مهم يبقى شكله كده شكله انه ما شاء الله متسنم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم شكله راجل مصلي راجل متصدق راجل بيحج كل سنة وبيعمل مش عارف كام عمرة شكل ومنظر حجاب شرعي وحاجة ما فيش بعد كده وأخلاق ظاهرة لكن بعد كده مشاكل جوه القلب والاتجاه الثاني الاتجاه اللي متركز بيقول أنا مركز في قلبي وما بيعملش أعمال صالحة ده غلط وده غلط المسألة بقى إنه عشان نحقق الإيمان اللي هم العلماء بيقولوا عليه قول وعمل قول بالقلب وقول باللسان وعمل بالقلب وعمل بالجوارح الحكاية دي كلها محتاجة ان انت تاخد بالك ان نص الموضوع قلب انا عايز النهاردة نفهم ادي اول شيء احنا مختارين ليه الموضوع وليه بنتكلم عن الربانية ويعني ايه ربانية عايز افهم معنى مهم قوي العلماء بيقولوا مدار احوال الانسان او امور الانسان على ثلاث حاجات اللي انت بتعمله كله بياخد حكم من ثلاثة يا اما قول يا إما عمل يا إما حال يا إما أنت بتتكلم قلنا دلوقتي في قول القلب وفي قول اللسان يا إما عمل أنت متلبس بأعمال معينة يا إما ليك حال مع الله عز وجل هو ده الصلة اللي بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى قالوا العلماء في موضوع الأحوال ده بقى إيه قالوا الحال ده هبة من الله عز وجل وكلنا بنغلط غلطة عمرنا لما بنقيم إيماننا بأحوالنا يعني أنا دخلت الصلاة دلوقتي الآيات هزت قلبي حسيت ان انا قلبي بيبكي قبل عينيا وشوية والخشوع حسيت بيه بكت عيني الله انا كده في مرحلة ايمانية عالية جدا انا مبسوط قوي ان انا في الحالة دي كويس جدا وابتدي ادي نفسي من جوايا تقدير انا دلوقتي كده تسعة من عشرة عند ربنا أنا دلوقتي كذا ويبقى الإنسان مننا عايز الحال ده يتكرر عليه وبيقيم بيه هو إيه عند ربنا الفكرة دي غلط وكلنا بيقع فيها عارف ليه غلط عشان قالوا الأحوال مواهب يعني مواهب يعني فضل من ربنا سبحانه وتعالى محض رحمة هو أنت دخلت المسجد نزلت عليك رحمة مش عشان النهاردة أنت عملت أي عمل صالح فأنت جزيت عليه مش عشان أنت ما شاء الله عليك لا قوة إلا بالله أصل النهاردة حصل أصل الواحد مننا بيبقى فاهم كده يخش النهاردة عايز بقى نفس الأحوال دي تحصل له فأنا النهاردة قريت جزء قرآن وكنت صايم وعملت كذا فدخلت صلاة العشاء حسيت قلبي كذا فبكرة هعمل نفس الأعمال عشان أخد نفس النتائج أعمل نفس الأعمال ما أخدش نفس النتائج عشان أحوال أمال إيه؟ قالوا في حاجة تانية بقى اسمها الثوابت أو اسمها المقامات إيه دي بقى؟ دي بقى أنت بتعافر بتشتغل يوم ورا يوم عشان تبني بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى علاقة قوية بتبني أساس الإيمان اللي في قلبك بشغل علم وعمل وبتفتح في كل باب ربنا فتح عليك في الأخلاق وانت في السلوكيات وانت في البر وانت في كذا وكذا قاعد بتعافر عشان تبني عند ربنا رصيد ده بقى اللي بيعصم مش الحال أنا ممكن أبكي دلوقتي وبعد خمس دقايق أكون ببص بصة مش كويسة أو بقول كلام فارغ أو بعمل معاصي معينة خلاص انتهت مرحلة الحال إنما بتاعة المقام مختلفة أنا دلوقتي دخل في قلب الخشية فلما الفتنة هتقرب مني هيت لك معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إيه اللي عمل ده؟ المقام الثابت جوه القلب اللي اتبنى بالشغل وهي دي عبارة الأحوال مواهب والمقامات مكاسب يعني ايه مكاسب يعني بكسب الإنسان بتعب الإنسان بتعافر عشان تبني فأول شيء وانا النهاردة عايز اقول يعني ايه رباني ويعني ايه نكون حال مع ربنا ويعني ايه صلة بالله ويعني ايه يبقى بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى العلاقة القوية دي اول شيء لازم تفهم انك ما تركنش على الاحوال لان الاحوال لا تدوم ودوام الحال من المحال انما ايه اللي تعمله انت عليك تبني رصيد من العمل مش مهم شكله اثره المهم انه يرضيه بس انا صليت دلوقتي المفترض ان اثر الصلاه ده يظهر عليا لكن لو ما حسيتش بالاثار دي جوه قلبي مش مهم المهم راضيه ولا لا المهم جيت صليت في اول الوقت وتحريت الامر ده وحاولت بقدر المستطاع ان اكون خاشع في الصلاه دي ويا رب ارضى وبس خدت عليها جايزه ما خدتش عليها جايزه مش شغلتي انا عبد لله سبحانه وتعالى يفعل بي ما يريد نحن له عبيد يفعل بنا ما يريد خدته كده من ايه ادي المقدمه يعني ايه رباني المفروض احنا بنتكلم على الموضوع ده ليه موضوع الاحوال ازاي اكون حال مع ربنا فهمنا يعني ايه حال ويعني ايه مقام وفهمنا انه الاحوال دي هبه من عند ربنا سبحانه وتعالى طيب ابني الموضوع ازاي وبالقران ازاي تبني الايمان ربنا سبحانه وتعالى في اول بعثه النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لنا ست حاجات خدوا بالكم عشان ترتيب الصور ده في غاية المهم أهمية أنا حاطط نفسي دلوقتي محل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة اللي أول من أسلم نزلت عليهم اقرأ اقرأ بتقول علم يبقى رقم واحد لازم أعرف اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم القلم اقرأ يبقى لازم أتعلم بعديها من حيث النزول نزلت المدثر الآيات الأولى وبعديها نزلت الآيات الأولى من المزمل ومن حيث ترتيب الصور لأن في فرق صورة كاملة كملت قبل الثانية الصورة الأولى هي صورة العلق وبعدين صورة المزمل وبعدين المدثر وبينهم صورة القلم وبعدين الفاتح ونبتدي بقى الموضوع أنا عايز أقول الترتيب ده ليه خدوا بالكم اللي قبل الفاتحة ده كده كانوا بيحط الأساسات بعد الفاتحة بنبني البيت بقى الأساسات نزلت في الأربع صور الأولانيين دول وهم فيهم إيه طب خد بالك بقى في المدثر في أول المدثر حط الأطر والأساسات للدعوة إيه المطلوب عشان تدعو إلى الله عز وجل وقال إن القصة دي بتاعتنا كلنا أي واحد مسلم لازم يتحمل إنه يدعو إلى الله عز وجل إنه ينشر الخير للغير قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر وحطيت لك إيه الشروط اللي لازم تبقى جواك عشان توصل لها وبعدين جت المزمل المزمل قالت إيه قالت البناء الإيماني يقوم على ست حاجات خدوا بالكم بقى أنا دلوقتي عايز أبني الصلة مع ربنا اعمل ست حاجات واحد يا أيها المزمل ايش معنى المزمل المفروض يا أيها النبي المفروض يا أيها الرسول حتى النبي يبقى فاهم صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم انه بيكلمه كنبي لان هو النهارده لسه في البدايه فبيخاطبه بقى بالايه بالوظيفه حتى النبي يبقى مستوعب انه خلاص انت دلوقتي بقيت رسول وبقيت نبي فيا ايها النبي قم الليل الا قليلا يا ايها المدثر يا ايها المزمل ليه المزمل والمدثر معناها ايه يا من تريد ان تغطى دثروني يعني غطوني زملوني زملوني دثروني دثروني هاتوا عليا اللحاف والبطانيه ودفوني انا برتعش فقال له هو أنت تريد أن تنال الدفء أنت دلوقتي خايف ليس عند أحد من البشر هذا الدفء الحنان والأمان عند الرحيم الرحمن فيا أيها المدثر يا أيها المزمل الحنان عند الله والأمان عند الله والدفء عند الله أدي البناء الإيماني خدوا بالكم ماشية إزاي إن الواحد لما هيرمي حموله وهيبقى بصلة بالله عز وجل هيحس بالمعاني دي بالمدثر والمزمل هيبقى في أمان وفي حنان وفي رحمة وهيحس ان هو في منتهى منتهى السكينة والطمأنينة والراحة اللي مش هيلاقيها إلا عند ربنا سبحانه وتعالى إلا عندما يبني هذا الإيمان والحال مع الله عز وجل طيب أنا كده فهمت أدي الجايزة يا أيها المزمل بعدين قال له رقم واحد ابن الصلة بقم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا أدي رقم اثنين عدوا معايا الستة الأول ونشرح واحد قم الليل إلا قليلا اثنين ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك أدي رقم ثلاثة وتبتل إليه تبتيلا أدي رقم أربعة رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا أدي رقم خمسة واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا أدي رقم ستة إيه هم القيام تلاوة القرآن اذكر اسم ربك التبتل التوكل الصبر اللي يعمل الستة دول يبقى أقام الإيمان بينه وبين الرحيم الرحمن هي دي خطتنا عايزين نبني الإيمان عايزين نبقى كونوا ربانيين يبقى الستة دول لازم أحطهم على رأس اهتماماتي لو أنت عايز قلب موصول بالرب ست حاجات اهو ابتديها بإيه؟ بقيام خدوا بالكم بقى هو ده المعنى الأولي اللي أنا عايز أكلمكم فيه النهاردة موضوع القيام مع التبتل أول شيء عشان يبقى عندي المعنى ده أنا محتاج خلوة مع الله عز وجل في الضجيج وفي وسط الهيصة ما بتلاقيش القلب القلب هيبقى شارد مش ممكن هتبقى انت داخل دلوقتي وانت في سوق وسايب محلك وهتجري تصلي وترجع تاني وهيبقى قلبك زي واحد قلب بيعرف يغسله قبل ما يصلي قبل ما يعمل أي طاعة مع الله عز وجل فأول شيء عشان ألاقي قلبي لازم ان انا يبقى في حاجة اسمها عبادة العكوف والتبتل ودي احلى حاجة فيها في القيام عشان كده يكون اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد واقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل المظلم حيث لا يراه احد حيث يكون في خلوة مع الله عز وجل وأول أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يتحنث الليالي ذوات العدد يعني يتعبد لوحده في خلوة مع الله عز وجل هنا يلاقي القلب إنما وأنا في الهيصة هيبقى في الغالب تركيزي بعيد شوية وتركيزي مش قوي يبقى أنا مطلوب مننا عملي أعمل إيه؟ محتاجين لو سمحتم من دلوقتي هنخطط لحياتنا الإيمانية مع ربنا بطريقة جديدة ناقص ثلاث شهور على رمضان رمضان يساوي عندنا العتق من النيران يساوي عندنا أن تبلغ منزلة الصديقين والشهداء قال الرجل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أفرأيت إن أنا شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأديت الصلوات الخمس وصمت رمضان وقمته فممن أنا قال من الصديقين والشهداء يبقى في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يبقى رمضان بالنسبة لنا يساوي جايزة كبيرة قال الله ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثاهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين فلو احنا النهاردة عايزين نوصل للجوائز دي يبقى لازم نخطط لها على الأقل إن الثلاث شهور دول خلونا نعمل احنا ديسكاونت السلف كانوا ست شهور خلوهم ثلاث شهور إنه يبقى الموضوع أركز شوية من أول جمادة وهنبتدي نمشي مع بعض أسبوع بأسبوع على مدى 12 أسبوع ب 12 خطوة نوصل بها إلى قلب يعرف الرب قلب رباني عبد يعني إيه كلمة رباني يعرف يعني إيه بجد كلمة الربانية هنمشيها إزاي أول حاجة مطلوب من حضرتك ومن حضرتك خلال الأسبوع ده جلسة خلوة نطلعها من وقتنا كده ولو ربع ساعة ربع ساعة في المسجد ربع ساعة في أوضتك وانت قافل عليك وتخليها خلوة وفضفضة وشكاية إلى الله عز وجل ومناجاة بينك وبين الله عز وجل هو ده معنى التبتل وهو ده المعنى اللي احنا بنتكلم فيه يا سلام بقى لو جمعنا ما بين الخيرين ويبقى تبتل وقيام ليل تبتل يعني انقطاع وعكوف انقطاع لله سبحانه وتعالى فاجمع ما بين الحاجتين ان انا هخلي ربع ساعه نص ساعه اللي هيتيسر ليا ان انا اجعلها فتره لتزكيه القلب لتطهير القلب ان انا افرغ نفسي بقى مش عايز بقى في الوقت ده بقى الدوشه بتاعه الهموم دلوقتي انا دلوقتي في لقاء وحوار مع الله جل وعلا لا يشاركني فيه احد انا وربنا وبس المؤمن المشتاق دايما تبقى دي امنيته ان الدنيا دي كلها تزول وما يبقاش عنده إلا أنه يبقى هو وربنا وبس بس وعجلت إليك ربي لترضى ربي أرني أنظر إليك أنا عايز ده وبس عايز قلبي يستشعر قرب ربي عايز أرفع إيدي أدعو ربنا سبحانه وتعالى أحس بمعنى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب مش كل ما أدعي أحس أن أنا قلبي جامد قلبي ناشف قلبي مش مطوعني فيا مشكلة بدعي وكلامي كده مطلع على لساني لكن قلبي بارد مفيش حرارة قلب بقعد أتحايل على القلب ده أحاول أكسر الحجارة اللي على القلب ده قاعد بحاول أجيبه مش لاقيه نفسي أرفع إيدي أحس أنه قريب أحس بقربه وفي اللحظة دي بقى أتواصل معاه ومش عايز حاجة بقى بالدنيا بعد كده بس هو ده المحبين كده يقول النبي صلى الله عليه وسلم ايه انه سياتي جيل من الامه هيكون حالهم ايه يود احدهم لو راني بنفسه وماله واهله انا في اللحظه دي عندي استعداد خدوا ابويا وامي وخدوا اخواتي وخدوا اصحابي خدوهم فلوسي اللي قعدت ابني فيها قد كده والله العظيم ياخدوا فلوسي كلها نفسي عندي استعداد رقبتي اهي نحري دون نحري بس اشوف وش النبي مرة صلى الله عليه وسلم بص المحب احنا كده ولا احنا حبنا موجود اكيد بس بالحرقة دي عندك الاستعداد تعمل ده عندك الاستعداد فلوسك وانت عارف ان انت عندك استعداد تدفعهم ما تقولش اه من غير ما يكون بجد ده جواك مش عايزين ان احنا نبقى بتوع كلام الانشائي ده عندك استعداد تدفع الملايين بس تشوف وش النبي مره صلى الله عليه وسلم لو رآني بنفسه ومالي أهو ده الشوق والحب فده في حق النبي صلى الله عليه وسلم أمال في حق ربنا إيه بقى في حق ربنا إنه نفسي أمل عينيا بلحظة بس أشوف فيها ربنا ومش عايز حاجة تاني بس هي دي أنا لا أمل من ذكر الفائدة دي ابن الجوزي بيذكرها إن يقول إيه إن النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد رأى سيدنا موسى في السماء السادسة في السماء السابعة رأى سيدنا إبراهيم كويس لما صعد في الإسراء والمعراج وعرج به أمره الله عز وجل بأن نصلي كام صلاة خمسين صح عد على سيدنا إبراهيم ما قالوش حاجة ونزل نزل على سيدنا موسى قال له ماذا أمرك ربك قال أمرني يعني وأمتي من بعدي أن نصلي خمسين صلاة قال اذهب إلى ربك فاسأله التخفيف تمام سيدنا ابراهيم ما قالش حاجه سيدنا موسى هو اللي بيراجع فيطلع فتتخفف خلاص 45 طب 40 30 20 خمسة ويقول له خفف انا عهدت بني اسرائيل وعالجت بني اسرائيل ورايت منهم كذا وكذا مش هيستحملوا الى ان قال النبي صلى الله عليه وسلم اني قد استحييت من ربي القصه كده مفهومه ابن الجوزي ليه معنى عالي قوي في المعنى ده بيقول ايه بيقولوا هو ان النبي شاف ربنا في الإسراء والمعراج خلافا لجمهور العلماء اللي بيقولوا لا ما شافوش في الإسراء والمعراج وإنما شافوا في المنام وإنه اللي رأى ربه في الإسراء هو القلب ما كذب الفؤاد ما رأى والنبي قال صلى الله عليه وسلم نور أن أراه فاللي شافه النبي نور وهو حجابه سبحانه وتعالى حجابه النور لكن ابن الجوزي بيقول لا شاف وده خلاف ما بين العلماء مش دي مشكلتنا طب هو شافه طب موسى عليه السلام شاف ربنا قيل له لن فهو يقول وكم أن موسى من لن يعني كان نفسه قوي بس لن دي قطعت الموضوع فبيقولوا إيه بقى فكان إذا صعد فرأى الله عز وجل فنزل يرى موسى عليه من النور والبهاء والحسن من أثر رؤية الله جل وعلا يا أخي ده أنت لما بتحب حد وتكون النهاردة مثلا انت لسه متجوز جديد ولا حاجة ولسه بقى كنت خارج معاها ترجع بقى ايه وشك كده وحاجة تانية خالص وباين عليك الفرح و... صح فما بالك لو شفت ربنا سبحانه وتعالى وانت بالقلب ده يبقى النبي بينزل صلى الله عليه وسلم بعد رؤية ربنا قلبه عامل ازاي وشكله عامل ازاي وأحواله عاملة ازاي فقال فكان يستمتع بالنظر إلى من نظر هو اللي شاف فكان هو بيستمتع قوي بحتة ان هو ايه ينظر لوجه من نظر وجهه إلى الله فكان كل شوية يقول له ايه اطلع عشان يستمتع بذلك بص القلب المشتاق هو ده القلب اللي أنا ببحث عنه وهو ده القلب الرباني اللي محتاجين نبنيه مع ربنا سبحانه وتعالى من خلال هذه المحاضرات ومن خلال هذه السلسلة كونوا ربانيين أول شيء قلنا محتاجين نكون هذا الحال مع الله عز وجل بجلسة الخلوة بينك وبين الله عز وجل رقم اثنين مش هتلاقي قلبك وأنت لا تفقه كيف تصفي هذا القلب ما أنا جيت قعدت أول ما جيت أحاول أعمل الكلام اللي أنت قاعد بتقوله ده ما دماغي مليانة مشاكل وأصلا الهموم ركباني وانت فاهم أمر الدنيا والقلب ده النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه إناء إن لله آنية من الأرض وآنية الله في الأرض قلوب عباده الصالحين وأحبها إليه أرقها وألينها أحلى قلب الرقيق اللين بس هو إناء طيب القلب ده قاعد بيعبي كل يوم قاعد بيعبي دلوقتي مشاغل وهموم والفلوس والبيت والأحوال وهتجوز ومش هتجوز وهعمل والأولاد هيعملوا إيه هيصة فده كله بيخش جوه وكل إناء بما فيه ينضح فهو أنت قاعد بتعبي فيه ساعات وعايز تيجي في عشر دقايق تصلي فيها عايز تلاقي القلب ده خلاص كده بقى تمام التمام وهيخش بقى دلوقتي خلاص بقيت مع ربنا وبس ما هو أكيد هيطلع اللي جواه يعني فكروا معايا كده سرحنا في إيه في صلاة العشاء دلوقتي سرحت ولا ما سرحتش آه سرحت في إيه سرحت في الأشياء دي الأشياء اللي هي جوه قلبك حقيقي عايز تعرف إيه اللي جوه قلبك شوفه في ثلاث حاجات أو أربعة ثلاث حاجات لما تصلي شوف بتطلع ايه لما تذكر شوف بتسرح في ايه لما تقرا قران شوفوا ايه قبل ما تنام بتفكر في ايه تعرف ايه اللي جوه قلبك من الاخر عشان احنا ممكن نقعد نضحك على بعض للصبح وانا بحب ربنا جدا يا حبيبي ما انا عارف والله العظيم كلنا باذن الله الحب ده في قلوبنا لكن هو قد ايه والقلب مليان بايه هو ده المعنى اللي لازم تقف عليه عشان تطهر القلب من الحاجات دي يعني هي الحاجات دي حرام لا مش حرام بس هو انت بتعملها لحسابك ولا ليه لو كانت ليه هيبقى اثرها خير عليك لو بتعملها لحسابك بتعملها لنفسك بتعملها لشهوتك بتعملها علشان خاطر اسمك وجاهك وي وي وي يبقى هتلاقي اثرها في قلبك اثر سيء فهتقطعك عن ربك لانها هتبقى دنيا كل ما لا ينفعك في امر الاخره فهو من الدنيا هو ده المطلوب رقم اتنين ايه تخلية وتصفية تخلية وتصفية هتتعامل معاها ازاي دي هو انا دلوقتي اخر الامر اللي انا بفكر فيه ده ايه اوصل معايا للاخر سؤال وبعدين وبعدين وبعدين هتلاقيك بتقف في حتة ومش عارف وصلت للمرحلة يعني ها انت بتفكر في ايه دلوقتي طالب عايز ايه عايز ينجح ويشتغل شغلانة كويسة وبعدين اوصل معايا للاخر وبعدين هتشتغل وبعدين عايز بقى اجيب بيت وسنه الحياه تمام وبعدين عايز اتجوز العروسه بقى طب ماشي وبعدين نستقر ويبقى عندنا بيت وبعدين نجيب اولاد وبعدين ادخلهم مدارس احسن مدارس واعلمهم احسن تعليم واعيشهم احسن عيشه وبعدين اجوزهم واخليهم واسويهم وبعدين وبعدين موت فين ده بقى كله دي سنه الحياه يا شيخنا ما انا فاهم بس كل ده لو كان لحسابك عشانك تبقى مشكله كبيره لان كده ما لحقتش تعمل حاجه فين العلاقة اللي بينك وبين ربنا فين الحال اللي بينك وبين ربنا ده انت بتحتاج ربنا لمصلحتك لحسابك مش العكس مش ان انت بتحتاج ربنا فربنا بيخلص لك مشاكلك لا انت عايز ربنا يحل لك مشاكلك عشان مشاكلك دي واهتماماتك دي هي رقم واحد اللي في قلبك انا وبعدين وهنا المشكله فبالتالي اول حاجه فكر فيها انت سرحان في الحاجات دي كلها هتوصل بيها لاخر ايه وما تضحكش على نفسك لأن كلنا بنلعب لعبة الخداع النفسي الحيل النفسية الحيل النفسية تعمل إيه؟ الكلام بتاع علم النفس إن أنت تحسن القبيح وتقبح الحسن ان انت تروح حاطط لي عليها سلوفان ظريف كده وتقول لي والله ابتغاء مرضات الله انا كنت بقول السؤال ده وبعيده كتير للشباب اللي لسه مقبل على الزواج ايه يا شباب ايه رايكم انت عايز تتجوز ليه نفس السؤال اهو جيب من الاخر معايا عايز تتجوز ليه عيب في نفسي يعني انت مش شايف انت مش حاسس بينا ولا ايه الموضوع يعني طب تمام يعني انت عايز تتجوز عشان تعيب في نفسك حلو قوي ليه عشان ما اعملش حاجه غلط ليه عشان ارضي ربنا سبحانه وتعالى حلو طيب انا بقول لك اهو ربنا راضي عنك تتجوز اه يبقى الحقيقة ان انت عندك الاتنين انا مش بقلل ان انت ربنا سبحانه وتعالى اكيد ورضاه ده حاجة عظيمة جدا في قلبك ده اكيد بس جواها انا انا برضو واستمتع شوية الحياة برضو يعني يعني برضو محتاجة كده صح ولا لا اهي هي دي بقى اختبار كشف النية اختبار كشف النية اهو ان انت تسأل نفسك ده الهم اللي انت همك ده هو لله خالص الإخلاص فعلا جوه قلبك ولا من ده على ده طب ما هو من ده على ده ما يبقاش إخلاص مش إخلاص معناه إن حاجة خالصة حاجة مصفية أهو ده معنى التصفية اللي أنا بتكلم عليه هو ده معنى الإخلاص لله كتير مننا يغتر في نفسه يغتر مثلا إنه إيه يفهم مفهوم الدنيا غلط أنا بتصدق الحمد لله بصدقات والحمد لله يعني ربنا لما بيوسع علينا ما بنقولش لأ الدنيا ما تسويش حاجة عندي أصلا والموضوع ده آخر حاجة أفكر فيها الفلوس طب بس بلاش يعني إيه نضحك على بعض ربنا قال وتحبون المال حبا جما فما تقوليش أنا ما بحبش الفلوس ده واحد ربنا قال وإنه لحب الخير لشديد فما تقوليش إن أنا حب الفلوس دي يعني ده تحت نعمي ولا شيء خالص لا بتحب بس هو الفكرة الحب ده بتصرفه صح ولا لا الفلوس لما بتيجي بتنشغل بالنعمة عن المنعم ولا بتصرفها حيث يحب مسديها المنعم بها اسأل نفسك عشان تعرف ايه اللي جواك ايه الدنيا اللي قطع بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى فساعات نغتر قوي نغرر نفسنا فنقول المعنى ده ان انا مش بتاع دنيا ولا حاجة من الكلام ده خالص وتظن ان انت طالما زهدت في الفلوس او زهدت في كذا تبقى انت كده زاهد الزهد مش كده الزهد قد يكون معي المليون جنيه في ايديا لكن لا نصيب لها في قلبي هي في ايدي لكن مش في قلبي ايه العلامه الا يفرح اذا زادت ولا يحزن اذا نقصت تقدر على دي امال لو خسرت شويه ولا الاحوال الاقتصاديه في البلد مش ماشيه قاعد شايل الهم ليه يبقى انت اكيد بتحزن اذا نقصت ولما تبقى تلاقي نفسك منشرح بقى وفرحان يبقى الدنيا في قلبك ولا مش في قلبك طيب أنا احنا محتاجين هنا نعمل جلسة التخلية دي للي في القلب عشان اعرف انا جوايا شهوات وجوايا رغبات وجوايا دنيويات وجوايا كذا طب اعرف اقطع الحبال جوايا دي ازاي قالوا يكون الكلام ده ببلسم الاخرة فاين تذهبون بتجربة عملية تعمل ايه انا خدت مجموعة شباب ورحنا في مرة من المرات نغسل في مشرحة زينهم وما أدراك طبعا الشباب واقف قدامنا جثث أصلا مرمية كانت بقالها 30-40 يوم متفسخة حاجة يعني ما تطقش واحنا رايحين بالنية دي احنا رايحين عشان تكسر حتة الدنيا اللي في قلبك في بص الآخرة فين بص اللي انت قاعد بقى بتقراه في الكتب اللي يقول لك سوء خاتمة وسود أقسم بالله جثث مفحمة ولا اتحرق ولا اتعمل اسود وانا بقسم بالله فلما تشوف المنظر ده اقسم بالله اللي حصل كالتالي كنا بنعمل قبل صلاه المغرب فقاعدين بنغسل بقى ايه موتى مش واحد ولا اتنين واقفين كده على الغسل نشوف خرجت مع مجموعه الشباب نصلي المغرب الصلاه صلاه الصلاه صلاه ما بتلفتش ليه ما هو الدنيا طلعت شويه بس في اللحظه دي احنا مش يعني بس في اللحظة دي خلاص دنيا ايه وحال ايه ده انت شايف الأب شايف فتلاقي نفسك واقف مركز وخاشع ويا رب استرنا وحسن خاتمتنا و... وتلاقي نفسك بقيت حاجة تانية خالص شوف كده لما ماتلك ميت ورحت واتحازنت عليه وحطيته في قبره وتألمت عليه تلاقي نفسك يومين ثلاثة تلاقي الواحد مركز كده وباين عليه أثر الخشوع و... ليه الدنيا طلعت في الوقت ده اتحطت شوية أخرة الحال اتغير مش مطلوب ان ال- الوضع ده يستمر انا بشبهها بالظبط بالواحد اللي بيعملوا له نوع من الجلسات الكهربائيه علشان خاطر قلبه دلوقتي خلاص يكاد يكون ميت م- موت اكلينيكي فبنبتدي نحط له الكهرباء دي لو زودت اكتر من اللازم ممكن يموت وما ينفعش انت بتديله بالظبط ايه اللي يعمل هو دي انت محتاج المجس ده محتاج ال- اللقطه دي تاخد دي وتشتغل بيها تقعد بيها شويه تلاقي القلب بدا يتغير خد بعضك واطلع لاقرب مستشفى وخش قسم للحالات الحرجه في بعض الناس بتروح المستشفيات بشوات هو جايب 20 30 ظرف ويفرق الصدقات وهو كده عمل الموضوع لا يا جماعه احنا مش عايزين كده احنا عايزين عياده المريض عشان تكسر قلبنا لان انا ممكن ابقى مكانه مش بعملها عشان انا خايف يحصل لي المرض بس لكن انا ممكن ابقى هنا وربنا حفظني فبحس بنعمه العافيه قوي فبالتالي يا رب استرني لما كنا بناخد الشباب نطلع بيهم على مستشفى السرطان مثلا بعدين تبص تلاقي شاب عنده 20 سنه واحنا في العشرينات فقاعدين كل قاعد بيبص زيك زيه تفرق عنه ليه ايه اشمعنى ده جاله سرطان وانت لا فتبتدي تحس ان ربنا منعم عليك بنعمه انت مش واخد بالك منها خالص فمين بقى اللي هيفكر دلوقتي في البنات ويفكر في مش عارف ايه بعد موقف زي ده يبتدي يطلع الايه المعنى ده من قلبه ايه كمان انه يعظ نفسه بمواعظ ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا الموعظه في واحد لما يجي يسمع محاضره معينه او لشيخ معين او برنامج معين بيتكلم على المعاني دي القلب يلين والمفترض ان الجلسات دي الجلسات اللي ان شاء الله تحفها الملائكه الان وتتنزل علينا الرحمات الان ويمكن جنبنا واحد صالح او واحد فينا لا يؤبه لها محدش واخد باله منه وهو ده اللي استنزلت به الرحمه فخدنا معاه كلنا فالقلب لان برحمه من عند ربنا سبحانه وتعالى فتبتدي تحس تلاقي جواك حاجه ما كانتش موجوده قبل كده هو ده اللي احنا محتاجينه محتاجين بقى سماع موعظه او قراءه حوالين المعاني الاخرويه دي فابتدي اركز اعيش للحظه النهايه فاين تذهبون انا رايح فين المصير الى فين ان الى ربك الرجعه فيبتدي بده يطلع ايه يطلع الدنيا والدنيويات اللي جوه القلب فهمتوا دي المرحله الثانيه اللي هي مرحله ايه التخلية احنا ماشيين مع بعض مرحلة مرحلة اهو بنشرح الدنيا تمشي ازاي اول مرحلة محتاج عكوف وتبتل وانقطاع وقعدة بينك وبين ربنا ولو ربع ساعة في يومك رقم اتنين محتاج أسكب في القلب معاني تطهر القلب من الشوائب دي عشان بعد كده أرفع إيدي بعد كده أتلبس بطاعة أحس إن ليها أثر جوايا الأثر ده كأنه بالظبط بؤرة النور اللي جوه الظلمات بتاعة القلب لأنه النبي بيقول صلى الله عليه وسلم ما من عبد يذنب ذنبا إلا ونكتت في قلبه نكتة سوداء حتى يصير الران كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون فعشان ده بس كل واحد مننا جواه نقطة خير كده لما يكبرها يكبرها يكبرها ويبتدي يزول الظلام اللي في القلب ده والسواد اللي على القلب ده بدأنا نطهر بقى 50% جوه إيمان بقى 60% ماشية ماشية ماشية يبتدي الإنسان يحس بده هتلاقي نفسك بقيت خفيف هي دي خفة القلب إن القلب ده بالظبط كده جواه خطاطيف تمسك في حاجة فالخطاطيف دي ساعات ماسكة في البنت وماسكة في الفلوس وماسكة في الشغل وماسكة في الجاه وماسكة في حاجات فدي مكلبشة القلب فكل ما يجي أحاول تقرب بحاجة الكلابيش دي تروح شدك تاني فإيه المطلوب؟ اقطع واحد واحد بقى هيبتدي يتقطع شوية يخش خير فيبتدي يكبر الخير شوية بعدين اللي بعديه الحبال تبتدي تتقطع شوية تلاقي القلب بقى طاير عشان كده بعض السلف كانوا يقول كده أشعر وكأن قلبي يطير إلى الله عز وجل قلبي مرفرف تلاقي الواحد رايح المسجد وهو إحساس تاني ووضع تاني وفرحان وعنده شوق وعنده حاجة وساعات بتروح هو كده بشق الأنفس وخلاص أدينا أمر علينا وفرض وخلاص وساعات ما بتعملهاش خالص صح كده؟ هي المشكلة هنا يعني. يبقى رقم اتنين يا جماعة محتاجين إيه؟ التخلية التصفية تطهير القلب من هذه الأمور رقم ثلاثة محتاجين بقى ننزل على القلب مطهرات وننزل على القلب أشياء تبتدي تكون معين هبتدي أحط بقى يعني كأنه الإناء قدامي الإناء ده بدأت أطهره أشيل الحاجات اللي كانت جواه مش ظريفة هبتدي أحطه تحت المية العذبة عشان يبقى في ماء زلال جميل ينفع يتشرب منه عشان كده في عملية التربية بيقولوا إيه لازم تبقى عمليتين مع بعض ما ينفعش تشيل اللي هي المرحلة اللي فاتت من غير ما تحط لأنك لو شلت حاجة الشيطان هيحط لك اللي بعديها على طول يعني أنت شلت الفلوس يروح حاطط لك النساء أو العكس يقعد قبل الجواز عايز اتجوز اعف نفسي اعف نفسي خلاص ماشي ظبط لك المساله دي فتح لك الفلوس جيب لها بقى واعمل لها وسوي لها والدنيا وايه وايه يشيل واحده يحط واحده فما ينفعش فايه الصح الصح ان انا في الوقت اللي بشيل فيه بحط فيه طب هتحط فيه ايه هتحط فيه واهم شيء في الربانيه الذكر وانهي ذكر ذكر القلب احنا عندنا ثلاث احوال للذكر ذكر لسان استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر هو انا في... انا فين اصلا انا اصلا تايه انا بقول هو انا كنت بقول ايه تلاقي نفسك انت قاعد تقول شويه كده وبعدين تقول انا انا كنت بصلي على النبي كنت بستغفر آه استغفر الله استغفر تلاقي نفسك انت في تايه خالص في حته ثانيه فده اسمه ذكر لساني في وقت انا قاعد كده وساكت خالص الناس شايفه ان انت سرحان وانت قاعد بتفتكر ذنب عملته وقاعد تقول يا رب هقابلك ازاي بيه يا رب اغفر لي واك ما بتتكلمش بس انت قاعد كده يعني يا رب اغفر لي وتوب عليا وارحمني واعفو عني يا رب وممكن تلاقي المعنى ده يستولي عليك تلاقي نفسك أو عبد ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ذكر الله بإيه؟ بقلبه أولا فحصل إيه؟ ففاضت عيناه ذكر بقلبه ثم لسانه يبقى المرحلة الثانية بيذكر بالقلب بس المرحلة الثالثة اللي هي الأهم إنه بيذكر بقلبه ولسانه الذكر ده هو أعظم مطهرات القلوب وأعظم الذكر القرآن بلا شك وأعظم أسباب تطهير القلب من الأذكار الاستغفار وعندنا في ذلك نصوص ربنا سبحانه وتعالى قال وننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء ليه شفاء للأبدان مش في رقية شرعية بتبقى ليها أثر عليك وما يدريك أنها رقية وأرى عليه الفاتحة وشفاء للقلوب مشكلة فين؟ إن أنا بقرأ القرآن بنية الورد وقالوا لا يكن هم أحدكم آخر السورة عشان أنا برضي نفسي إن أنا الحمد لله بقرأ قرآن وأنا بختم كل شهر هو ده الواقع فبالتالي أنا كده إيه سليم أنا كده ملتزم أنا كده متدين أنا كده بتاع ربنا بترضي نفسك شغال عند نفسك إنما إيه الموضوع الموضوع ان القرآن ليه نيات عدة ومن أهمها الاستشفاء والله أنا قاعد بقرأ دلوقتي بنية واحدة القراءة دي بنية ان ده يطهر شوية يشيل بقى ان ده ينزل على القلب الكلام ده المعاني دي لما تصادف القلب ده كلام ربنا سبحانه وتعالى يبقى ليه الأثر ده في تطهير القلب فيشفى القلب يبقى نقرأ بين إيه نقرأ بنية تانية ده في القرآن رقم اثنين الاستغفار النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لما قال انه ما من عبد يذنب ذنبا الا ونكتت في قلبه نكتة سوداء في بعض الفاظ الحديث قال صلى الله عليه وسلم فان هو وعد معايا الثلاث خطوات فان هو نزع واستغفر وتاب تاب الله عليه حتى يثقل قلبه يعني ايه يثقل قلبه دخلته خلاص الفرن عشان يتخلص من الشوائب يطلع سبيكة ما فيهاش الشوائب دي صقل قلبه ما بقاش فيه الشوائب بس هما ثلاث حاجات في ايه نزع واستغفر وتاب اول حاجة نزع بعد نفسه عن اسباب الفتن والمعاصي ما هو ما ينفعش تكون انت ليك علاقة بامرأة والعلاقة دي غير صحيحة وبتكلمها وبتحبها وبتعمل كذا والكلام ده بيسبب مشاكل في قلبك لأنه ربنا قال ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن قال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض فالعلاقة دي بتعمل مشاكل فبالتالي ما ينفعش يبقى رقم التليفون لسه معاك على الموبايل وتقول لي ان انا صادق في توبتي اسف انت ما نزعتش انت استغفرت وتبت لكن ما نزعتش فعشان كده هيظل الموضوع ده موجود واحد بيدخل على مواقع سيئة ما نزلش برنامج من البرامج اللي تساعد شوية ما اشتركش في الخدمة بتاعت فاميلي ولا كذا اللي ممكن تحد شوية من الأمر ده ما عملش أي خطوة من الخطوات دي وقال لك أنا خلاص تبت ومش هخش على الكلام الوحش ده تاني آسف أنت ما نزعتش أنت ما تبتش إن ده مش صدق في التوبة الصدق أن ينزع أن يبتعد أن يجعل بينه وبين الحرام سترة من الحلال يحط حواجز عشان ما يقعش هو ده نزع وبعدين واستغفر وأمن على التوبة دي فاستغفر وبعدين تاب هو في فرق ما بين الاستغفار والتوبة آه عارف إيه الفرق تاب معناها رجع المغفرة معناها إنه ترك الذنب وغفر له ومحي عنه وبدل بالخير فاهم الفرق؟ يعني انا استغفرت انا وانا بطلب المغفره كده كاني عامل ايه كاني بالظبط كنت ماشي في طريق ستريت طريق مستقيم وانا ماشي فيه حوت وشردت وبعدت اول حاجه المفروض تعمل فيها ايه ان انا بستغفر بمحو اثار السوء اللي انا عملته فبرجع للنقطه اللي انا كنت فيها وابتدي من هنا استأنف العمل هي دي بقى استغفر يرجع تاني تاب يبتدي يمشي من حيث انتهى عشان كده ربنا قال ايه واني لغفار لمن تاب ادي صاحبنا اللي وقف على النقطه اللي كان كان سابها وشرد عنها رجع وقف عليها تاني بعد التوبه ايه الا من تاب وامن ابتدى يشحم من تاني ايمان انا ايه انا رايح فين انا ايه حياتي اخر ما حصل اليه ايه بدا يجيب من تاني المعاني اللي كان زهل عنها الاخره فين في قلبي امن وبعدين عمل صالحا مشي هنا قال لما يعمل دي ودي ودي الثلاث حاجات تاب آمن عمل صالحا تاب آمن عمل صالحا يعملها شوية ثم اهتدى يجي بعد كده الهداية لكن لازم يكررها عشان يوصل لدي وصلت طيب يبقى ايه اعظم الذكر المرحلة الثالثة اعظم الذكر القرآن ناخده بنية الاستشفاء أعظم الأذكار اللي لازم أداوم عليها قوي الاستغفار عشان تعمل إيه؟ ثقل قلبه تطهر القلب يبني معنى في القلب يبقى الذكر الذكر يعمل إيه؟ شوف هو قال إيه؟ مش ملاحظين ان احنا خدنا الاول اربع حاجات اهو واحنا بنقولهم مع بعض خدنا القيام اهو في الاولانيه بتاعه التبتل ومعاها التبتل وبعدين خدنا ورتل القران ترتيلا وخدنا واذكر اسم ربك قلنا ذكر وقران ادي الاربع حاجات بس احنا عايزين نقف عند اسم يعني احنا قلنا اذكر اسم ربك ما قالش اذكر ربك حط اسم وهي دي المرحلة الرابعة في الربانية التعرف على الله جل وعلا يا جماعة رب ندعي أننا نحبه حبا جما ولا نعرف أوصافه يعني أنت قاعد بتقول أنا بحب ربنا حب جميل طب يا عم أنا بضرب المثال ده دايما بواحد متقدم لواحدة يتجوزها فقالوا له دي بنت الراجل فلان الفلاني اللي هو إنسان صالح وإنسان محترم وإنسان ما حدش يختلف عليه فبدأ يحب إن هو يرتبط بالعيلة دي قالوا له بنت مؤدبة جدا كويس جدا عشان دي تبقى زوجة وتبقى أم أولادي محترمة وأخلاق ممتاز أمر ممتاز جدا بدأ يبقى يرغب في إن هو يعملها بعدين راح يشوفها قعد معاها لقى الكلام مفيش أحلى من كده أسلوب متربية تربية فعلا تربية صالحة وتربية ممتازة مثقفة جدا ها هتتجوزها دي ولا مش هتتجوزها آه ليه إنه بدأ يتعلق بيها طب حبها ليه وتعلق بيها ليه عشان أوصافها دي السي في دي السيرة الذاتية دي كل صفة جديدة خليته أنا عايز أتجوزها انا عندي استعداد اجيب لها شقه في الحته الفلانيه انا هعمل مش عارف ايه ليه ليه ليه ليه انا عندي استعداد اضحي بكذا طب مهرها كذا مش مشكله واهله يقولوا له يا ابني ما تكتبش مؤخر بالارقام دي انت مش قد الكلام ده لا لا لا مش مشكله دي مش عارف ايه ليه ليه ليه ليه بقى مرتبط بها الارتباط الوثيق قوي كده ليه حبها وتعلق بيها من ايه من صفاتها صح عشان كده علاقتنا بربنا مرتبطه بمعاني الصفات وأسماء ربنا اللي جوه قلوبنا حقيقة اختبار عملي سريع لكل اللي في المسجد اذكر 30 اسم تدعو الله بهم في دعائك أتحدى وأنا أولكم يعني 30 اسم يعني تعالوا نعد كده مع بعض او اللي هيجي على بالنا ها هتدعي ربنا طبعا الحاجات مش الرحمن الرحيم ها العفو الغفور الغفار التواب ها يا حي يا قيوم ها يا ذا الجلال والاكرام حتى ها قول ايه تاني اللي جاي معاك المجيب الحليم ها اللي انت بتدعو بيهم يعني ايه محدش يشغل لي الشريط دلوقتي نسالك يا من هو الله لو جمعناهم مش هتوصل 30 انه 30 اسم بتدعو بيهم او تعرف بحق معانيهم يعني احنا ما حصلناش التلت التلت وربنا بيقول ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها في معاني ما حدش بياخد باله منها قوي خالص يكاد المعنى ده يكون الانسان زاهل عنه انا بضرب دايما باسم الله المقيت فين ده اللي قاعد يقول اللهم انت المقيت يعني يجي ايه بعديها دي يعني اللهم انت الرحيم ارحمنا ماشي شغاله دي غفور اغفر لنا تواب توب علينا اللهم انت المقيت فيعني دي جايه من انهي حاجه من القوت ولا الوقت ولا تبع ايه الموضوع ده المقيت من القوت والقوت اللي هو الشيء اللي يصلب طولك اللي من غيره ما تعيش عارف هو بيقوتني الزاد اللي انت من غيره تموت فهو سبحانه يقيت القلوب ويقيت الأبدان فعشان كده قلوبنا مش لاقيينها علشان المقيت غاب عنك فشوف المعنى ده طب أنا جوايا مشاكل لسه كنا بنقول اهو آفات وعايز أربي نفسي ادع الله باسمه القدوس عارف القدوس معناها ايه المبارك المطهر ايوه القدوس دي عشان كده النبي بيقول سبحان الملك القدوس يرفع بها صوته بعد صلاه الوتر عارف ليه عشان لما كان في وقت القرب والمناجاه استشعر هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول انه ليغان على قلبي انا بحس ان قلبي كده مش مطاوعني ليه بس انت كنت لسه بتعمل طاعات قال اصل انا حسيت بمعنى جميل قوي النهارده انا يظهر قصرت في حق ربنا كان لازم ادوق المعنى ده امبارح انا اكيد قصرت والنبي ما بيقصرش في اي عمل من الاعمال فيستشعر دي فبالتالي انت بتيجي في وقت من الاوقات المفروض تحس بالاحساس ده المهم تبقى تريد ان تطهر قلبك فهو لما كان بيصلي الوتر فكده خلاص الليل خلاص انتهى لحظة النزول الإلهي وربنا نزل ويقول هل هل هل خلاص انتهت سبحان الملك القدوس فيا رب طهر قلبي عشان أحس أحلى من كده كمان فهمتوا المعنى؟ هو ده بقى رقم أربعة اللي مهم قوي عايزين ندرس أسماء ربنا وصفاته وندرسها دراسة إيمانية مش الدراسة الأكاديمية مش اللي هو الاسم في الاصطلاح وفي اللغة وذكر كذا ماشي الكلام ده لازم نفهمه عشان نبقى فاهمين لا بس أنا عايز أعيشه نفسي أرفع إيدي ألاقي على لساني المعاني دي كلها عايز أحس يعني إيه مش بس وانا بقول اصلا انا بحب ابقى البيبسي جميل وابقى شكلي ظريف فاقول اللهم انت الجميل تحب الجمال لا لا لا أنا عايز أحس بيعني إيه جمال ربنا سبحانه وتعالى وأنا بتأمل وأنا مستشعر معاني حلوة قوي ربنا سبحانه وتعالى بيمن عليا بيها فحس يعني إيه الله الجميل فاهمين؟ أهو هو ده بقى اللي بيخلي الواحد عبد رباني لأنك عارف مين هو الرب واسم ربك على لسانك فبتذكره وفي نفس الوقت بتطهر القلب اللي بيخش فيه المعاني دي أصلا وفي نفس الوقت أنت بتحط نفسك في البيئة والهيئة والمناخ اللي يخلي قلبك حاسس فلو حققنا الأربع حاجات دول يبقى حطينا القلب على أول الطريق إلى الله جل وعلا يبقى الحاجتين الأخرانيين اللي هما التوكل والصبر محتاج في ده كله واحنا دلوقتي قاعدين نتكلم كده كلنا يا سلام يا رب يمن علينا كلنا بالمعاني الحلوة دي بس مش هيحصل الكلام ده إلا إن أنت تستعين بالله حق الاستعانة وترمي الحمل عليه هتقول لي مش هقدر حاولت وما نفعتش الكلام ده سمعته قبل كده انا مش هو ده انا عندي مشاغل كتير ما بلاش كلام الجوامع وكلام المشايخ اللي هو انشا في انشا ده اقول لك ممكن لو سمحت ترمي المعاني دي خالص وترمي الحمل عليه وتقول انما اشكو بثي وحزني الى الله كل المشاكل دي ارميها على بلسم التوكل ومن يتوكل على الله فهو حسبه فهو حسبي ونعم الوكيل ومحتاجين اخر حاجه الصبر ما تستعجلش في قطف الثمار ما تقوليش انا نفذت اللي انت قلته لي الأربع خطوات وعملت كل اللي أستطيعه خلال الأسبوع ده وخليت ربع ساعة وقعدت قريت شوية في أسماء وصفات وذكرت ربنا وعملت كده ولسه قلبي برضه لسه تعبان معلش ما هو الداء لما بيبقى مستفحل شوية وبيبقى صعب شوية مش من أول أسبوع جرعات الدواء هتجيب إنجاز طفري وهيبقى حاجة كبيرة بس هنبتدي نتحسن خلونا نحط البرنامج العملي ده على مدى الثلاث شهور نبتدي مع بعض خطوة بخطوة هنتعامل إزاي علشان خاطر إن شاء الله إنه يبقى في نوع من التواصل في المعاني دي إزاي نبقى ربانيين أول حاجة المشروع ده هيبقى موجود على عدة مواقع على النت وإن شاء الله نحاول يبقى في درس أسبوعي أو يعني كيفما اتفق هنعلن عن الحاجات دي أول بأول على أساس ناخد مع بعض خطوة كل فترة على الموقع الموقع الشخصي بيه اسمه منهج دوت نت الموقع بننزل عليه رسالة كل يومين الرسالة ينفع تحطها على الموبايل رسالة تبقى صغيرة فيها تذكرة بمعنى عشان المعنى ده يشغلك شوية يديك القوة والرغبة انك تكمل وتعمل وتسوي الرسالة كل يومين في الفترة الأولى ونعمل مطوية مطوية بسيطة كل أسبوع كل يوم جمعة بتنزل المطوية المطوية دي اطبعها فرقها في المسجد فيها معاني إيمانية زي اللي احنا قعدنا نتكلم عليها دي يبقى دي خطوة تانية يبقى الرسالة كل يومين عشان تبقى مصحصح هيبقى في جدول محاسبة موجود كذلك عشان الجدول ده برضه تطبعه وتخليه معاك وتشوف نفسك تقيم نفسك بينك وبين نفسك مش عايزين الجدول ده تسلمه لحد ولا ده بينك وبين نفسك بتشوف ايه الاخبار يعني الترمومتر الموجود شغال ازاي ده ابتداء وبعد كده هنعمل زيارات الزيارات دي مش شرط اكون في كل زياره ما احنا مش هنطلع يعني المسجد كله هيطلع مع بعض لكن تعملوا مجموعات زياره كل اسبوع عشان تعمل حاجه مره دار ايتام مره قبر مره مستشفى مرة قرية معينة فيها مساكين وفيها كذا ونوزع شيء بسيط نقدر نعمل شيء الحاجات دي كلها بتعلي الإيمانيات ولما بيبقى عمل مشترك وعمل جماعي كده وكلنا رايحين نعمل عمل خير هتلاقي الإيمانيات تختلف تماما فنبني معنى الربانية ده ومعنى الإيمان في قلوبنا وحاطين سقف لينا إن احنا رمضان السنة دي يبقى أحلى رمضان في حياتنا أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه إنه ولي ذلك والقادر عليه بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث فأصلح لنا شأننا كله فأصلح لنا شأننا كله فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وزوال همومنا وغمومنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم ارحم من لا راحم له سواك ولا غافر له سواك ولا يتوب عليه سواك مساكينك ببابك فقراؤك ببابك محبوك ببابك راجوا فضلك ببابك مؤمل خيرك ببابك فاللهم لا تطردنا عن جنابك اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا اللهم انصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين إليك أواهين منيبين تقبل يا رب توبتنا يا رب تقبل توبتنا يا رب يا رب يا رب تب علينا الآن الآن توبة ترضى بها عنا يا رب لا تصد هذا الجمع إلا وقد غفرت لنا أجمعين إلا وقد غفرت لنا أجمعين إلا وقد غفرت لنا أجمعين فيا رب تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا رب رفعنا أكف الضراعة إليك وهي أيدي ملوثة بالخطايا والذنوب وليس لنا رب سواك يغفرها وليس لنا رب سواك يعفو عنا فيا رب اجبر كسرنا اجبر كسرنا ولا تخيب فيك رجاءنا يا رب رجاؤنا فيك لا يخيب ورجاؤنا فيك أن تعفو عنا وتغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا اللهم أدخلنا الفردوس الأعلى في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب اللهم شفع المحسنين منا في المسيئين اللهم شفع المحسنين منا في المسيئين اللهم ارزقنا قلوبا تحبك وتخشاك وتجلك ارزقنا قلوبا تحبك وتعظمك وتجلك ارزقنا قلوبا تحبك وتخشاك وتجلك اللهم رد إلينا قلوبنا قلوبا سليمة نسألك الثبات في الأمر والعزيم على الرشد ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ونسألك السلام من كل إثم والغنيمة من كل بر ونسألك أن نقول ونعمل ونسألك أن نكون ممن يستمع القول فيتبع أحسنه ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فستذكرون ما قلت لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد قولوا جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب اليك وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا